السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فأنا نفسي الوقت أجيب إيه يعني وسام شرف كده واديه لكل راجل من الرجاله اللي جم درس الليله بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضه وسام نوزعه على كل اخت وفي اخوات جم ولا لا ما اعرفش بس يعني ايه انا متوقع ان يعني ممكن هيبقى برضه في ايه يعني بعض الفدائيات جم في هذا الجو القارس وفي هذا الصقيع وفي موجه البرد الشديده دي سبحان الله العظيم يا اخواني في الله يعني الواحد آه، يعني آه، يعني طبعا بعد آه، يعني كلمه جزاكم الله كل خير على ان انا تخيلت ان اللي هيجي النهارده ده اللي نفسه يوصل لربنا قوي والله حسيب الجميع ولا نزكي على الله احدا اللي هيجي النهارده ده اللي نفسه يقرب من ربنا قوي فسبحان الله ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق يا رب اللهم امين ويحسن نوايانا واعمالنا انه ولي ذلك والقادر عليه اما بعد اخواني في الله ونحن في هذا الصقيع في فصل الشتاء يظهر صفه من الصفات الخطيره جدا وهي صفه علو الهمه علو الهمه في فصل الشتاء علو الهمه اللي يخليك فعلا تفتح بقك كده عارف البيج واو اه تبت ايه ده يا جماعه ايه اللي بيحصل ده هو في ناس عندها الهمم ده بس قبل ما نتكلم عن علو همه الصالحين في الشتاء هنتكلم عن علو همه الطرف الاخر علو همه الكاسيات العاريات المتبرجه اللي تلاقي لبس لبس خفيف عشان تفضل شيك ويفضل يعني تفتن الناس تلاقيها كاسيه عاريه في فصل الشتاء وماشيه سبحان الله والاخ الراجل اللي لحيته تملا صدره مش قادر ينزل يصلي في المسجد اللي جنب بيته الا طبعا ما كان من رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم امبارح اخ بيتصل بيا فبيقول لي اظن انت تحت البطانيه دلوقتي فانا استغربت من الكلام بطانيه ايه يا ابني بطانيه ايه يا ابني انت يا ابني احنا عايزين ننجو من النار هو اللي عايز ينجو من النار هو لما الشتاء يوقفك والحر يوقفك والمشاكل توقفك والظروف توقفك هتوصل لربنا امتى الذي يصل الى الله هو اللي دينه فوق الظروف فوق المشاكل فوق العوارض هو ده اللي بيوصل لربنا سبحانه وتعالى اللي مش كل عرض يوقفه يقوم واقف في علاقته بربنا سبحانه وتعالى علو همه الشباب اللي بيتفرجوا على الكوره لو في النهارده يا جماعه ماتش الكلاسيكو النهائي بقى ما بين فريق البارسا وفريق لو ماتش الكلاسيكو النهائي نهائي الدوري الانجليزي نهائي الدوري الاسباني لو النهارده في استاد القاهره الشباب هيحضروا ولا لا الشباب هيقتتلوا على المكان ولا لا يا عم لو الاهلي والزمالك خليك كلاسيكو المصري لو الاهلي والزمالك الشباب هيحضروا ولا لا علو الهمه يا جماعه علو الهمه ان الع... ان ال- ال- اللي عايز يلعب كوره او يتفرج على كوره همته ما وقفتش اللي عايزه تعصي ربنا همتها ما وقفتش لو نزلنا على الكورنيش الوقت هنلاقي حبيب يا جماعه الكورنيش في الجو ده في الجو ده ايه المشكله ال... ال... التهاب القلوب ودفء المشاعر رغم الشتاء القارس بسبب العواطف الدنيويه الفانيه طب ما تيجي احنا بقى نعيش دفء القلوب رغم الشتاء بسبب العواطف العلويه أق- اخر موضوع ممكن حد منكم يتوقع ان احنا نتكلم عن علو الهمه فيه او علو الهمه في التفكر بتاعه ايه تخيلوا في الشتاء ده اخر حاجه ممكن نتكلم عنها ايه النار ومع هذا اول موضوع هنتكلم عنه الليله هو النار واكتر حاجه يفكرك بيها ويذكرك بها هذا الشتاء القارس هو النار اخواننا في الله لما طلع بتوع الارصاد من كذا يوم وقالوا الحقوا يا شعب مصر في موجه صقيع قارصه جايه الناس جابت بطاطين واشترت بطاطين والناس تعاملت ان هو امر واقع طب لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان جهنم فيها زمهرير ان جهنم فيها شتاء قارس جهنم مش صيف بس يا جماعه جهنم صيف وشتاء جهنم مش حر بس يا جماعه جهنم حر وجليد جهنم الت- الطرفين عذاب فيها وعذاب الجليد اشد من عذاب الحر فيها والعياذ بالله الوقت تلاقي على الجراحين يكتب لك علاج كي بالتبريد يعني ايه كي بالتبريد هو الكي ده مش بالنار اكتشفوا ان الجليد بيكوي زيه زي النار لما درجه الحراره بتاعته بتنخفض جدا عشان كده لما ال... ي- لو طلعوا دلوقتي في برنامج وقالوا الحقوا يا شعب مصر في زلزال بعد ايام الطيارات مش هيكربس فيها الناس عشان يهربوا مصدقين طب لما ربنا قال في سوره الزلزال ان في زلزال يوم القيامه اللي اشد من اي زلزال ما صدقناش ليه بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم منها عمون قال لك يعني منها عمون قال لك يعني كل حاجه يشوفها ستة على ستة الا فيما يتعلق بامر الاخره زلازل الدنيا يترعب منها انما زلزال الاخره ولا يفكر فيه زمهرير الدنيا يشتري له كذا بلوفر طب انت وانت بتاخد عدتك لزمهرير الدنيا انت خدت عدتك لزمهرير جهنم خدت عدتك لشتاء جهنم القارس خدت عدتك لطبقه الزمهرير من طبقات الجحيم والعياذ بالله مين فينا استعد يا جماعه ولا بل هم منها عمون علو الهمه في تفكر النار اسمعوا معايا الحديث الخطير ده بقى عشان نفهم القصه جايه منين والكلام اللي احنا بنقوله جاي منين حديث ابي هريره رضي الله عنه اشتكت النار الى ربها اشتكت النار كلمه مرعبه النار بتقدم شكوى الى الله سبحانه وتعالى النار بتشتكي من ايه قال لك النار بتشتكي من كتر الغليان اللي جواها غليان الوقت ده النار لسه ما سعرتش ده التسعير ده يوم القيامه النار الوقت بتسجر بس تسجر يعني ايه تظل موقد عليها انما التسعير بيبدا مع بدايه يوم القيامه لحد ما يوم القيامه يخلص ويلقى فيها العصاه والكافرون والفجار وهي مصهره والعياذ بالله اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا اكل بعضي بعضا كلمه رهيبه لما اقول لك مثلا العواميد بتاكل بعضها بتاعت المسجد سجان المسجد بياكل بعضه الناس اللي في المسجد بياكلوا بعضهم يعني ايه الكلام ده يا جماعه الكلام ده قال لك ان بعض بعضا ان جهنم دي اجزاء ابعاد جهنم دي اجزاء كل جزء من شده الغليان بتاعه وشده اللهفه بتاعته على الالتهام للعصاه فما هوش لاقي حاجه يلتهمها غير اجزاء النار الثانيه فلما جزء بتزيد حرارته عن جزء يقوم ملتهم الجزء الثاني اكل بعضي بعضا تعرف مجموعه من الوحوش حطيتهم في مكان واحد وما حطتلهمش اكل لمده طويله ففي النهايه يحصل ايه الوحوش الاقوى تبدا تاكل الوحوش الاضعف منظر مرعب ان وحش بياكل وحش ان وحش بيفترس وحش اكل بعضي بعضا يا رب من كتر الغليان اللي جوايا من كتر الحر الرهيب اللي جوايا الاجزاء بتاكل بعضها وبتصهر بعضها النار بتصهر بعض والنار بتاكل بعض اكل بعضي بعضا اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا مش في ناس ما جاتش النهارده عشان الدنيا برد وعشان تتدفى في البيوت احنا عايزين الكلام عن النار يدفي قلوبنا بقى النهارده يا جماعه احنا عايزين الكلام عن النار يخلينا بعد شويه نخلع الجواكت ونشيل البلوفرات ونبدا نحس ان الدنيا صهد والدنيا سخنت ونبدا نحس ان الحراره اللي جوه قلوبنا هو ده المؤمن الحراره اللي جوه قلبه زي ما هنتكلم دلوقتي ازاي يا جماعه علو همه الصالحين في الشتاء القارض بل في الجليد بل في الجليد انا مش عايز اجيب لك كمان علو همه اهل الباطل علو همه المنصرين في الدعوه للتنصير رغم الجليد علو همه شهود يهوه في الدعوه للتنصير رغم الجليد والشتاء القارس علو همه كل دول عايزين ندفى بالكلام عن النار عايزين ندفى بالكلام عن علو الهمه في فصل الشتاء وعلو همه الصالحين اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فأذن الله لها في نفسين أذن الله لها في نفسين نفسين يعني ايه انت عارف واحد صدره بيغلي فيقوم يعمل ايه يقوم يطلع نفس يفضي النار اللي في صدره شوية يخف الغليان اللي في قلبه شوية فأذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف نفس والنفس اللي في الشتاء ذكر في الحديث الأول يا اخوانا شتاء جهنم أشد من نار جهنم والعياذ بالله نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها ممكن من هنا يعني كأنه من جنسها يعني يذكركم بها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لما تلاقي البرد شد قوي قوي قوي قوي قوي افتكر زمهرير جهنم افتكر الزمهرير بتاعها وما تلاقي الحر زاد قوي قوي قوي قوي افتكر سموم جهنم السموم اللي هي الرياح الحاره بتاعت جهنم التي تتخلل مسام الاجساد تتخلل مسام الاجساد وتدخل للاجساد من جوه الرياح في الدنيا مهما شدت ما بتقدرش تخترق الجلد انما رياح جهنم الحاره والعياذ بالله بتخترق مسام الجسم وتتوغل داخل الاجساد فشده ما تجدون من البرد من زمهريرها وشده ما تجدون من الحر من سمومها يبقى جهنم فيها صيف وشتاء يا جماعه يبقى جهنم فيها نار يا جماعه وفيها جليد يا اخوانا عشان كده شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه عايزين نعرف ان الزمهرير اللي بيحصل ده يفكرك بجهنم يفكرك بالنار لان ده من برد جهنم ده من جنس عذاب الزمهرير في جهنم كأن الله يوقظنا الناس اللي اشترت بطاطين واشترت الحفا واشترت بلوفرات واشترت دفايات وظبطت المكيفات على الدافي ويركب العربية شغل التكييف الناس اللي عملت كل ده يا اخواني في الله انت استعدت لزمهرير جهنم بايه انت عملت ايه عشان زمهرير جهنم الوقت اخواننا في سوريا بيموتوا من البرد اطفال سوريا بيموتوا من البرد دلوقتي 80% من لاجئ العالم اللي عايشين في المخيمات من المسلمين يعني الوقت في موجة الصقيع اللي على مستوى العالم ديت اطفال المسلمين بيعملوا ايه اطفال سوريا بيموتوا في حمص وفي غيرها من البرد ماذا فعلت انت اللي الوقت متدفيين على جثث اخوانهم من المسلمين اللي متدفيين بتعذيب اخوانهم المسلمين بالبرد بكرة يأمنوا ان هم اللي يتعذبوا بزمهرير جهنم بكرة يأمنوا ان هم اللي يتكووا بزمهرير جهنم وبجليد جهنم والعياذ بالله بالله انا عايزك تتخيل جهنم وهي بيجي عليها الصيف ها او بيجي طبقة الحر اللي فيها وجهنم وهي بيجي عليها الجليد وبيبقى العذاب بيتقلب نوع تاني خالص الكلام ده فين اسمع قول الله سبحانه وتعالى ان جهنم كانت مرصادا ان جهنم كانت مرصادا مرصاد ده عارف يعني هيئة ارصاد عارفين هيئه الارصاد بتاعت الدنيا اللي قاعده ترصد الطقس هيبقى شكله ايه بكره والحراره هيبقى شكلها ايه والمطر هيبقى شكله ايه جهنم بترصد الناس في ارض المحشر جهنم هي هيئه ارصاد قاعده ترصد الناس في ارض المحشر اول ما تلقط فلان ده اهو مجرم فلان ده اهو مطلوب القبض عليه فلان ده اهو على قوائم الانتظار فلان ده اهو ممنوع ممنوع من السفر ممنوع ان ان يروح اي مكان في ارض المحشر الا جهنم فلان ده اهو عليه احكام واجبة النفاذ الآن إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا هيرجعوا لها لابثين فيها أحقابا أحقاب ديت أزمان صحيقة لابثين فيها أحقابا تخيل بقى لو أنت مر عليك سنة الصيف بتاعها رهيب والشتاء بتاعها جليد مين اللي يقعد سنة واحدة في البلد دي طب تخيل أحقابا بقى كل شوية صيف شتاء صيف شتاء جليد نار جليد نار جليد نار للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا اسمع إلا حميما وإيه وغساقا قال لك الحميم قمة الحر والحرارة والغساق قمة البرد فقال لك إن إن نوعية تعذيب في جهنم جمعة في هذه الآية التعذيب بالحر والتعذيب بالبرد البرد العذاب بضيق والعذاب بضيق احذر ان اخوك ينام بردان وانت متدفي احسن انت اللي تتعذب بسبب البرد بتاعه في زمهرير جهنم بكره احذر انك انت عشان البرد بتاع الشتاء النهارده تبعد عن الطاعه وتبعد عن ربنا وتبعد احذر اللي ماشيين يا جماعه متدفيين الوقت في بيوتهم وهم بيعصوا ربنا قدام المواقع والقنوات والمكالمات والاتصالات وال... اللي قاعدين بيعصوا ربنا الوقت متدفيين ايه اللي هيدفيكوا برضه بكره من برد جهنم الا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا زي ما نوعوا اصناف المعاصي وتفننوا في اصناف المعاصي ينوع عليهم اصناف العذاب الا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا كما قال تعالى في سوره صاد هذا وان للطاغين لشر مآب وان للطاغين افتكر بقى الطاغين الوقت مين بقى قد ايه طغاه الوقت والعياذ بالله هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا ده ده المنو المنو بتاعت بقى اصناف التحديد في جهنم بتاعت ال- المشروبات بتاعت جهنم حميم وغساق تشرب ايه تشرب ميه بتغلي ولا تشرب تلج يكوي اشد من الميه اللي بتغلي هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج تنوع اصناف ال- العذاب في جهنم كتنوع اصناف النعيم في الجنه لان اهل الجنه تفننوا في طاعه الله وابدعوا في طاعه الله واهل النار تفننوا في معصيه الله وابدعوا والعياذ بالله او تفننوا في معصيه الله فياتي العذاب متنوع كما كانت المعصيه متنوعه يبقى اذا يا اخواني في الله اشتكت النار كلمه مرعبه اكل بعضي بعضا كلمه مرعبه اذن الله لها في نفسين كلمه مرعبه من زمهريرها من سمومها يعني جهنم زمهرير وسموم يبقى اول حاجه نفتكرها في الشتاء علو الهمه في تذكر جهنم علو الهمه في تذكر النار علو الهمه في الاحتراز من النار لو البرد الوقت قرصك يسموها قرصة البرد لو البرد دلوقتي قرصك خاف من قرصة البرد بتاعت يوم القيامة الحاجة التانية اللي نفتكرها بمناسبة الشتاء ومناسبة انهمار المطر وفي القاهرة المطر بينزل جليد بينزل جليد في القاهرة الجديدة الذي نتذكره الآن يوم القيامة أحد السلف بيقول رحمه الله بيقول كلما رأيت تساقط الثليج كل ما يشوف تساقط الايه البرد وال- والتلج تذكرت تطاير الصحف يوم العرض على الله تذكرت تطاير الصحف والصحف بتتطاير تخيل بقى الصحف بيبقى عددها زي عدد حبات المطر كده او حبات الجليد وكل واحد له الصحيفه بتاعته وكل واحد ياخد الصحيفه بتاعته محدش عارف هياخدها باليمين ولا بالشمال فهذا من علو الهمه لما انت تشوف المطر شوف الصالح بيفكر في ايه شوف الصالح بيبص للدنيا ويفكر في ايه ويفتكر من الدنيا ايه في الاخره وازاي الدنيا تفكره بالاخره من علو الهمه في الشتاء علو الهمه في تذكر الجنه الجنه اه ازاي قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يا جماعه معنى ان مش هيشوفوا فيها شمس ولا زمهرير ان الناس دي في الدنيا ياما شافت شمس وزمهرير بس مش وهي نايمه في بيوتها وهي بتعبد ربنا وهي مجتهده في طاعه ربنا وهي عندها علو همه في طاعه ربنا انا عايز اسالكم يا اخواني عايز اسال كل واحد منكم قمت ليله امبارح مين يا اخواننا اللي قام ليله امبارح مين يا اخواننا اللي ادرك ولو نص ساعه قبل الفجر امبارح مين يا جماعه اللي صام امبارح مش امبارح كان الخميس مين اللي صام امبارح مين اللي صام إيه إيه ن- صوم الشتاء الغنيمه البارده صوم الشتاء الغنيمه البارده مين اللي صام امبارح يا اخوان مين اللي قعد جلسه الضحى النهارده مين يا اخوان ومين اللي قضى امبارح والنهارده تحت السرير وتحت البطانيه وقاعد يتكلفت يا اخوانا الايمان بيدي حراره في القلب لولا هذه الحراره الصالحين ما كانوش يستحملوا الطاعه في زمن الشتاء والبرد والفقيع لما الواحد سبحان الله النهارده وانا رايح لخطبه الجمعه كانت في بلد سفر في العاشر من رمضان وانا رايح خطبه الجمعه والطريق كله شتاء ولو نزلت الازاز سنتي تحس انك انت هتتلج جوه العربيه و- و- والطريق كله بحيرات مائيه والدنيا بتشتي كل شويه قلت سبحان الله العظيم تذكرت فتح بلاد فارس الصحابه راحوا يفتحوا بلاد فارس في عز الصقيع الجليد نزل عليهم قعدوا ست شهور مش عارفين يتقدموا بسبب الجليد كان الجيش ده في ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر اللي كان السبب في ان اهل فارس يدخلوا في الاسلام سبحان الله النهارده اهل فارس بيكفروا ابن عمر وبيكفروا عمر بن الخطاب رغم ان هم كانوا السبب في دخولهم الاسلام عمر بن الخطاب هو اللي ارسل الجيش وهو خليفه وابن عمر كان في الجيش والنهارده سبحان الله ولكن انا عايز النقطه العبره هنا الصحابة وهم بيجاهدوا في الجليد يا اخوانا احنا اللي بيجي ده رياح بس كده يعني ايه ريح ريح آه، ريح باردة هوا بارد بس هوا شديد شوية انما انا انا عايزك تخيل جليد والصحابة خارجين من بيئة صحراوية قاحلة بيئة شديدة شديدة الت- ال- ال- الحرارة وعشان يستحمل ست شهور الجليد يستحملوا ازاي ده الواحد لما الدنيا بتشد شوية في البرد بيبقى حاسس ان هو يتجنن الله يبقى يا يقينا كان حرارة الإيمان مدفية قلوبهم يقينا كانت قلوب دافئة بحرارة الإيمان كان جوه في دينامو شغال مولع الدنيا جوه مخلي جوه في طاقة مخلي جوه النار بتاعة الحماس وحرارة الإيمان والرغبة في العمل الصالح بالطاقة ده كلام بقول لكم ده كلام مظبوط ده انت ممكن تلعب جيم 10 دقايق تحس انك عايز يعني تفضل بس ايه بتشيرت كده في الاخر من شده الحراره اللي بتنبعث في جسدك من شويه تمرينات رياضيه امال الرياضه الايمانيه بقى امال القلب المتصل بالله يبقى شكله ايه القلب المتصل بالله يبقى دافئ بالايمان قد ايه يبقى اذا يا اخواني انا عايز اسالكم دلوقتي الشتاء ده معطلكم عن طاعه ربنا الشتاء ده معطلكم عن قيام الليل الشتاء ده معطلكم عن صيام النهار الشتاء ده معطلكم عن الدعوه الى الله اوعى حاجه تعطلك عن ربنا اوعى يبقى في ظرف من الظروف يوقف دينك ويقول لي دينك خلاص ما انتش هتقدر تكمل طول ما الظرف ده موجود لازم تتعلم انك في اي ظرف دينك قوي زي سيدنا يوسف دخل السجن قابله الساجنين قالوا له انا نراك من المحسنين بعد كده قعد على كرسي ال- وزاره الماليه في مصر دخل عليه اخواته قالوا له انا نراك من المحسنين وهو على كرسي الملك انا نراك من المحسنين وهو في السجن انا نراك من المحسنين دينه ما بيتهزش دينه ما بيتاثرش في اخوه مننا ايام الامتحانات دينها يزيد وفي الاجازه دينها يقل والعكس ناس العكس المفروض الملتزم ده دينه ما بيتاثرش في ظرف من الظروف مستوى اتصال قلبه بالله ثابت مستمر زي سيدنا موسى وهو في قصر فرعون ملتزم وصالح ومصلح بعد كده حصل موقف قتل القبطي وهرب سيدنا موسى الى مدين راح عاش في خيمه في الصحراء وسط البدو يرعى الاغنام دينه قل لا ما قلش عبادته قلت لا ما قلتش اتصاله بالله قل لا ما قلش ده كان امبارح في قصر وبقى النهارده في خيمه يعني سيدنا يوسف كان في سجن وبقى في قصر وسيدنا موسى كان في قصر وبقى في خيمه زي السجن كده لا ده دينه قل ولا ده دينه قل لا ده دينه اتاثر ولا ده دينه اتاثر هو ده الدين يا اخوانا ان انت دينك ما بيتاثرش ليه حراره الايمان في قلبك عامله لك دينامو دينامو ايماني ومولد حراري ايماني جواك بيخليك مهما حصل انت منطلق الى الله سبحانه وتعالى عشان كده انا عايز اسالكم اخبار عبادتكم ايه دلوقتي اخبار صيامكم وقيامكم ايه دلوقتي اخبار شغلكم في صنائع المعروف عشان ال ال ال اخواننا اللي في البرد والفقراء المسلمين اللي في البرد اخبار اجتهادكم في عباد اخبار اجتهادكم في الدعوه الى الله ايه دلوقتي مهما كان المؤمن لا يوقفه شيء والغزوه اللي لازم ان احنا نفتكر الموقف بتاعها ونحن في هذا البرد يعني تخيل البرد ده الاخ اللي جه الدرس النهارده بيعتبر نفسه بطل ايه يعني تحس كده ان ايه انا جيت الدرس اهو حضرت رغم البرد حبيب قلبي امال لو كان اتعرض عليك غزوه الاحزاب غزوه الاحزاب اللي كانت في صقيع رهيب وعلى فكره يا جماعه السعوديه هي حر على طول ولكن لما بتقلب برد انا اذكر والله مره حجيت يعني في في حج مما رزقني الله سبحانه وتعالى به ويعني ما كانش الواحد تبع شركه ولا له مكان يسكن فيه كنت انا ويعني بعض اخواني كده قاعدين في الشارع والله اذكر ليله مزدلفه والله احسست ان من البرد هاجن ان الواحد هيفقد عقله من البرد من ال... من, من الصقيع الرهيب اللي كان موجود يوميها سبحان الله العظيم فانت يعني ما تعتقدش ان السعوديه كلها كده النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الاحزاب تخيل في البرد الرهيب في البرد الرهيب يحفروا الخندق وبعد كده يجي المشركين يحاصروهم حوالي شهر وبعد كده الليله الاخيره بقى انا عايزك تتخيل الرياح البارده اللي جت في الليله الاخيره كانت شكلها ايه انا عايزك تتخيل كان حوالي ايه لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يستطلع خبر المشركين فبيعرض على الصحابه حد يقوم يا جماعه ما حدش عايز يقوم يا اخوانا حد يقوم ما حدش عايز يقوم فالنبي عليه الصلاه والسلام عرض عرض مش ممكن يعني اي حد مننا وقاعد دلوقتي يتخيل انا مستعد اموت بس اخد العرض ده من ياتينا بخبر القوم وهو معي في الجنه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يا جماعه ابو بكر قاعد ما قامش عمر قاعد ما قامش محدش من الصحابه قام من كتر الجليد والصقيع والبرد الرهيب محدش من الصحابه قام النبي عليه الصلاه والسلام في الاخر الزم حذيفه بن اليمان قم يا حذيفه سيدنا حذيفه قام طبعا يعني لو انت في الموقف ده اقوم ازاي واروح فين ويعني ال- القضيه دلوقتي انا مش قضيه سرد الحديث قضيه يا جماعه ان الجهاد غزوه الاحزاب كانت في برد شديد الصحابه في اول الغزوه كانوا 3000 على نهايه الغزوه كانوا بقوا 300 يعني تساقط 2700 يعني اللي فضلوا في النهايه مع النبي لحد الليله اللي ابو سفيان قرر الانسحاب فيها 300 صحابي الليله دي كان اللي حوالين النبي فيها عليه الصلاه والسلام 300 صحابي انت متخيل كده لو انت بتجاهد في البرد ده هتصمد يا اخوانا لابد من تولد حراره الايمان جوانا لان الدين محتاج لازم ناس تبذل كل حاجه منصرين في الجليد بيدخلوا في الغابات بيدخلوا في المستنقعات بيدخلوا لازم تتعلم ان انت يبقى عندك علو همه في نصر دين ربنا سبحانه وتعالى كنت بقرا في قصص ذي القرنين ويعني كان المتوقع ان انا كنت اشرحها النهارده امتدادا للقصص بتاع سوره الكهف ولكن سبحان الله العظيم يعني ايه الموقف بتاع الشتاء وعلو الهمه في الشتاء واحوال الصالحين في الشتاء واغلى ليالي العمر في الشتاء زي ما هنقول دلوقتي خلاني النهارده اتكلم عن موضوع ال- ال- الشتاء والعباده في الشتاء والموسم العظيم اللي ربنا جايبه لنا ازاي ان احنا نستثمر هذا الموسم انما انا بقرا في قصه ذي القرنين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في ايه عين حمئه شويه مستنقعات مستنقعات دي يعني مجاهيل الارض بقى الناس اللي عايشه في المستنقعات دي يعني ناس ده في بلاد الوأوأ بقى حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا مفسرين قال لك يعني ما فيش هدوم على جسمهم ما بيعرفوش حاجه اسمها هدوم ما عندهمش بيوت ما يعرفوش حاجه اسمها بيوت ما فيش شجر ما يعرفوش حاجه اسمها زراعه يعني الناس دي تخلف ما فيش بعده في التاريخ بقى ما فيش تخلف زراعي وحضاري ومعماري زي كده في التاريخ بعد كده حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني في مجاهيل ودهاليز الارض ناس ما بيفهموش يتفاهموا مع البشر ازاي ده دلاله ان الناس دي وصلوا من التخلف انهم عايشين في المكان ده عمرهم لا خرجوا منه ولا حد جالهم عمر ما في حد جالهم مش عارفين اصلا يتفاهموا مع ذي القرنين مش عارفين يتفاهموا مع البشر يعني بعد كده عين حمئه لم نجعل لهم من دونها ستره من دونها ستره إيه إيه لا يكادون يفقهون قولا يعني ذو القرنين يا جماعه لما اشتغل في الدعوه وصل لمجاهيل مجاهيل الارض والدهاليز دهاليز الارض هي ده علو الهمه يقينا قبل الشتاء القارس والحر الناري وقبل كل حاجه يقينا قبل كل المواقف التي نتخيلها والتي لا نتخيلها ما ينفعش ان انت دينك يقف عند اي ظرف من الظروف ما ينفعش ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا شتاء مكمل صيف مكمل هو ده اللي بيوصل الانسان المستمر هو ده اللي بيوصل عشان كده في غزوه الاحزاب رغم الصقيع الرهيب الصحابه بيحفروا رغم الصقيع الرهيب الصحابه متترسين بالخندق رغم الصقيع الرهيب صحابه سبتوا وحذيفه بن اليمان يقوم في هذا الشتاء القارس يقول فلما قمت وأطعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أمشي في حمام حمام ده اللي هو كان المية السخنة بقى اللي بتغسل اللي بيستحمى فيها العرسان يوم الدخة حاجات كده يعني هي كانت عندهم أيام زمان يعني حاجة دفى الدفى يعني قال لك كأني أمشي في حمام لما أطاع أمر النبي عليه الصلاة والسلام الدفى بتاع حمزة بتاع حذيفة جه منين؟ من الدينامو الإيماني الداخلي يا جماعة من المولد الإيماني الداخلي القلوب الدافئة مهما كان الصقيع حرارة الإيمان الباهرة المتولدة مهما كان الشتاء ما حدش حاسس بحاجة الواحد ساعات بيشوف نماذج من بعض مشايخنا حاجة مهولة الناس دي ما بتنامش الناس دي ما بتتعبش زينا الناس دي ما بتجوعش زينا الناس دي ما بتهبطش يا اخوانا في مولد ايماني اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني ده في قوانين تانية للناس اللي بتعلى قوي فوق للناس اللي بتطلع قوي فوق قوانين تانية تلاقيها مالهمش دعوه بقوانين الاكل بتاعتنا مالهمش دعوه بقوانين النوم بتاعتنا مالهمش دعوه بقوانين البرد والحر بتاعتنا هو من كتر انشغاله بالدار الاخره فعلا بقى حاجه تانية الشتاء وعلو الهمه علو الهمه لا يرون فيها بردا ولا زمهريرا انك تفتكر الجنه انك تفتكر الرفاهيه اللي في الجنه بس مين بقى يا لا يرون فيها بردا زمارير اللي شغال في الدعوه الوقت اللي جاي يحضر درس في الشتاء ده اللي شغال في العباده في قيام الليل والدنيا بره بترخ والش الشتاء وصوت الرعد والبرق وهو مكمل قاعد يصلي ويعبد ربنا سبحانه وتعالى فده اللي نازل يصلي الفجر والدنيا جليد اللي نازل يروح مشوار دعوي والدنيا متلجه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ما لهمش دعوه من علو الهمه في الشتاء يا اخواني في الله علو الهمه في التدبر يا جماعه علو الهمه في التدبر فصل الشتاء ده في التدبر ملوش حل علو الهمه في التدبر النبي عليه الصلاه والسلام الليله اكثر ليله بكى فيها سيدة عائشه لما سالوها ما اعجب ما رايت من رسول الله اعجب موقف يعني كل حياه النبي عليه الصلاه والسلام عجائب مبهره تخيل كده انت لو قضيت يوم مع مثلا شيخ ابن باز الله يرحمه مثلا وشفت قيامه وصيامه وعبادته وانفاقه تخيل انت لو قضيت يوم مع شيخ كبير مثلا من اللي- ليل نهار في العباده حاجه كلها عجائب امال بقى واحده عايشه مع النبي عليه الصلاه والسلام العشر سنين بتوع المدينه يعني تخيل شافت اللي يعني اللي يخلع القلب من الانبهار فبيقولوا لها اشد حاجه بقى اعجب حاجه قامت جايبه لهم الليله اللي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام فيها قول الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب جابت لهم الليله ديت وبكاء النبي عليه الصلاه والسلام طول الليل لدرجه انه نام وبيبكي سيدنا بلال جاي ينقذه لصلاه الفجر قال له ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني هو هو نام بيعيط عليه الصلاه والسلام فقال لقد انزل علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها يا اخوانا عدم التفكر ده جريمه ويل ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها عدم التدبر ده كريمه عدم التفكر ده جريمه الشتاء بقى شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ايات ربنا في الشتاء اللي انت ممكن تتدبر فيها واللي ما بتشوفهاش غير في الشتاء هو الذي يريكم البرق يريكم يريكم بص شوف خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال شوف منظر السحاب في السماء كده ده السحاب ده لو نزل كل الميه اللي فيها يبقى طوفان ويسبح الرعد بحمد الله اكبر يعني صوت الرعد ده صوت تسبيح مخلوق امال لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الاسود وصوت تسبيح البحار وصوت تسبيح الجبال وصوت تسبيح الشمس وصوت تسبيح القمر وصوت تسبيح القشره الارضيه وصوت تسبيح البراكين وصوت تسبيح الزلازل ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق من ايات ربنا في الشتاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال في ليله كلها برد قارس وال- وال- وال- والمطر بينهمر وايات ربنا في الرعد والبرق والصواعق والسحاب الثقال منهمره والليله كلها ايات تدل على الله وتلاقي واحد ملحد واقف قاعد يالف كتاب ولا داروين بيالف كتاب ينافح فيه عن فكره الالحاد والعياذ بالله ولا تلاقي واحد ملحد قاعد يكتب كلام الحادي على الفيسبوك وايات ربنا منهمره من حوالينا ولكن اللعمه اعمى هتعمل ايه اللي ما هو شايف مش شايف والعياذ بالله يبقى فرصة يا جماعة الشتاء فرصة للتدبر فرصة لمعرفة الله فرصة انك انت تتدبر في ايات ربنا منظر السماء في الشتاء ما يتعوضش مش هتلاقيه طول السنة منظر القمر ومن تحت ومن تحته الغيوم ومن تحته السحاب بيبقى منظر والقمر كده باين من وراها عامل ظل كده منور بيبقى منظر يخلع القلب منظر الشمس مش شمس والسحاب تحتها لو السحاب متجمع بقى وباين من الشمس حاجات بسيطة او السحاب متقطع والشمس عاملة الحروف حوالينه ملونة بلون الشمس منظر يخلع القلب منظر السماء مع السحاب منظر مناظر التدبر في الشتاء مناظر باهرة لمن يتدبر لمن يعقل الشتاء وجبة عظيمة في التدبر في خلق الله لان في ايات في الصيف وفي ايات في الشتاء حتى الواحد لما بيروح اماكن خلوية يتدبر في الشتاء المناظر الزرع في الشتاء غير الصيف الصيف بتلاقي الارض معظمها محصود والارض معظمها ترابية في الشتاء بتلاقي الارض كلها خضراء ومزهزهة وانواع الزروع انواع كتير سبحان الله العظيم التدبر في الشتاء وليمة وليمة عشان كده يا اخواني في الله من علو الهمة اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى من علو الهمة الخطير اللي احنا عايزين نتكلم عنه علو الهمة في العبادة في الشتاء يعني علو الهمة في الجهاد قلنا غزوة خيبر وقلنا فتح بلاد فارس يا لا وتعالى بقى في فتح افغانستان والجلود والتلج الصحابه ياما شافوا يا اخوانا الصحابه ياما شافوا عشان الدين ينتصر الصحابه لو كانوا قالوا الدنيا برد والدنيا تلج وال- يعني معلش نقعد في بيوتنا ما كانش زماننا وانت دلوقتي مسلمين لازم تتعود التضحيه عشان دين ربنا النهارده كنت بقرا الفجر سبحان الله العظيم في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا قبلها على طول ومن الناس من يعجبك ها قوله في الحياة الدنيا ومن ال... فربنا جايب لك نموذجين واحد كلامنجي ومن الناس من يعجبك ايه قوله مش عمله بتاع كلام يعجبك قوله في الحياة الدنيا استاذ وفاهم كل حاجة في الدنيا والسياسة واقتصاد وهو قلبه والعياذ من جوه والعياذ بالله من جوه عافن فربنا بيقول لك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الآية دي نزلت في امثال صهيب الرومي لما ساب كل ماله للمشركين عشان يسيبوه يهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام يشري نفسه يعني يبيع نفسه مستعد انه يعمل اي حاجه عشان ربنا مستعد انه يسيب اي حاجه عشان ربنا حتى لو ساب تحويشه عمره وشقى عمره كله في لحظه عشان يهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام مستعد انه يعمل اي حاجه عشان ربنا حتى لو هيهاجر وهو وحيد فريد بلا مال ولا زاد الى النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده في الاخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله ايه رؤوف بالعباد اللي بيجهد نفسه عشان ربنا ده بيرى رأفة ربنا بقى بيرى نفحات الرؤوف الرحيم بيرى رأفة ربنا دي في حياته في إيمانه في صلته بيه في دنيته قبل آخرته عشان كده أشري نفسه اللي باع كل حاجة عشان ربنا اللي عمل كل حاجة عشان ربنا ده اللي هيعرف اسم الله الرؤوف ده اللي هيشوف رأفة ربنا بيه في الدنيا وبمن يرأف الرؤوف إن لم يرأف بهذا سبحانه وتعالى له الملك يفعل ما يشاء في ملكه والله رؤوف بالعباد اخواني في الله علو الهمة في الشتاء في العبادة علو الهمة في الصيام والقيام أغلى ليالي العمر وأغلى أيام العمر من الحاجات اللي بكت قلب الواحد بكاء معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الموت فقيل أتبكي جزعا من الموت فقال بل أبكي على حاجتين بيعيط انه حزين انه هيسيب حاجتين تخيلوا هما ايه نهار الصيف ظمأ الهواجر صيام الصيف وقيام ليل الشتاء يا اخوانا المغرب النهارده على كام جدا على كام خمسة خمسة لعشرة والفجر على خمسة وعشرة يعني الليل 12 ساعة وعشرين دقيقة يعني الليل 12 ساعة 20 دقيقة يعني لو انت نومان النويم اللي داخل موسوعة جينيس في الارقام القياسية في النوم هتنام 8 ساعات يبقى بقالك في قيام الليل كام ساعة؟ أربع ساعات أربع ساعات لو انت يعني استاذ في النوم هيتبقى لك اربع ساعات تدعي الساعة الأولانية على الظالمين ربنا ينتقم منهم زي ما أذونا وتدعي الساعة الثانية للمظلومين ربنا يفرج كربهم وتدعي الساعة الثالثة للمقتولين ربنا يتقبلهم من الشهداء وتدعي الساعة الرابعة للتنابلة اللي زينا ربنا يستعملهم لنصر الدين أربع ساعات لو أنت نمت ثمان ساعات يعني ده 8 ساعات ايه بقى يعني يعني نمت وجبت قوي يعني يا اخوانا الليل ده عشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لك اسمع بقى الكلام الغريب ده ايه ده هو الناس اتكلموا في القصه دي هو الصحابه والسلف اتكلموا في الموضوع ده موضوع الشتاء يا اخوانا عمر الخطاب يقول لك الشتاء اسمع غنيمه العابدين غنيمه يقول لك الشتاء ده كنز الشتاء ده غنيمه معاذ بن جبل بيعيط على الليالي بتاعت الشتاء اللي احنا فيها ده ايه بيعيط ولو الايمان استيقظ في قلبك وقلبك هنبكي دم على الليالي بتاعت الشتاء والله العظيم يا اخواني هنبكي دم على الليالي بتاعت الشتاء حاجه يعني مش ممكن النهار قد كده اهو يعني الصيام باذن الله سبحانه وتعالى يسير جدا والليل طويل يعني القيام يسير جدا عشان كده عمر الخطاب يقول لك الشتاء غنيمه العابدين ابن مسعود بقى قال لك كلمه ثانيه قال لك مرحبا بالشتاء مرحبا بالشتاء تتنزل مرحبا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا تتنزل فيه البركة ويقصر يوم نهاره فيصام ويطول ليله فيقام بيقول لك ده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة يعني غنيمة غنيمة بكل سهولة بقى خلاص انت عايز ايه غنيمة بكل بساطة من غير ما تتعب ولا تبذل مجهود ولا ولا يعني يا دوبك كده يعني يا دوبك يا اخي في الله انت يعني عشان تريح نفسك 8 ساعات بالليل كده ها يا دوبك عشان تصحى فايق ها هيتبقى لك 4 ساعات لقيام الليل وبعد كده طبعا يعني ايه كده كميه قليله جدا انك تنامها فهتنام لك بالنهار كمان 8 ساعات يا دوبك عشان توزن العمليه عشان تفوق بقى عشان لما تيجي تنام بالليل تاني تبقى نايم وانت ايه تبقى نايم انت فايق تبقاش نايم وانت تعبان يعني فانت دوبك هتتسحر وتصلي الفجر وهتنام هتصحى تلاقي المغرب ادى هم ساعتين بوصات كده ايه يعني تعمل فيهم الانشطه اليوميه المعتاده وهتلاقي نفسك المغرب ادى والفطار جه عشان كده احد السلف رحمه الله كان يقول لك نعمة نعمة الزمان الشتاء نعمة ز... نعمة يعني ابن مسعود يقول لك مرحبا بالشتاء وابن عمر بيقول لك غنيمة العابدين الشتاء غنيمة العابدين النبي عليه الصلاة بيقول لك الغنيمة الباردة عليه الصلاة والسلام الغنيمة ومعاذ بن جبل بيعيط على ليل الشتاء وبيموت بيعيط بيبكي على ليل الشتاء وبيموت اخواني في الله لما ربنا يسهل لنا الموضوع للدرجة دي لما الموضوع يبقى سهل يا اخوانا اللي مش هيصوم اثنين وخميس الوقت امال هيصوم اثنين وخميس امتى ان شاء الله امتى شهر سبعة اللي مش هيصوم يوم ويوم ويطبق صيام داوود الايام دي امال هيطبقه امتى اللي نفسه انه يسرد الصيام زي النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم امال اللي ما بيسردش الصيام دلوقتي اللي ما بيجربش اسبوعين ثلاثه ورا بعض خبطه واحده كده ضربه معلم واحده كده ورا بعضها باذن الله بس ربنا يتقبل امال هيسرد امتى اللي مش متعود على الصيام دلوقتي هيتعود عليه امتى اللي ما بيجتهدش في صيام الوقت امال حضرتك هتجتهد فيه امتى هتجيب المغرب بيدن خمسة ل 10 تاني منين هتجيبها دي تاني منين والفجر خمسة وعشرة يعني انتوا فاكرين رمضان اللي فات كان الفجر كام وكان المغرب كام حاجة سبحان الله العظيم نزل ساعتين من الفجر وطلع ساعتين ونص من من المغرب حاجة سبحان الله العظيم فتخيلوا يا اخواني هذه الغنيمة الباردة اللي ربنا سبحانه وتعالى جابها لحد عندنا يبقى اذا فصل الشتاء الشتاء يا اخواني في الله يعلمك علو الهمة قلنا يعلمك علو الهمة في ايه علو انك تتعلم علو الهمة من العصاه من المتبرجات المفروض يعني في الشتاء تلبس لها بلطوين لا بلطوين مين يا حبيبي ده هتمشي اشد فتنة من الصيف ليه هي كده هي مخها الضاء على قد كده علو همة يا ابني تعرف انت يبقى عندك علو همة كده تعرف انت تلبس اللبس اللي المتبرجات بيلبسوه في الشتاء وتمشي في الشارع ده انت كنت تقع من طولك كنت راجل تقع من طولك من كتر التلج انما هي عندها له همه عندها مولد حراري للمعصيه شرح صدر للمعصيه والعياذ بالله ربنا يهدينا جميعا يا رب قالوا الامه من بتوع الكوره اللي مستعد يحضر مباراه في اي مكان قالوا الامه من بتوع التنصير اللي شغالين في نشر الباطل مهما حصل شغالين في نشر الباطل العروض السينمائيه بتقف في الشتاء ابدا الملاهي الليليه والنايت كلابات بتقف في الشتاء مطلقا الملاهي بتاعت يعني بعض المنتجعات الفاجره بتقف في الشتاء مطلقا قال لا اشمعنى احنا اللي بنقف في الشتاء اشمعنى احنا اللي اقل حاجه لا والله والظروف والظروف اشمعنى انت اللي شايف لنفسك ان الموضوع واسع عايزين يبقى عندنا علو همه الشتاء يعلمنا علو الهمه في تذكر النار قلت لكم يا اخوانا اكل بعضي بعضا كلمه ترعبك جهنم بتاكل جهنم جهنم بتاكل نفسها من الغليان امال دي لما يتحط فيها بني ادم هيعمل هيحصل فيه ايه دي لما يتحط بني ادم فيها هيتعمل فيه ايه اللي بتاكل جهنم نفسها ديت من شده الغليان هيحصل ايه في اللحم والدم فيها والعياذ بالله عشان كده اسمها سقر سقر التي تسقر بتذيب بتصهر البني ادم تصهر اللحم وتذيب العظم والعياذ بالله تخيل جهنم وانت بتفتكرها في الشتاء كده وبتفتكر تمارين جهنم تفتكر الجنه يا سلام يا سلام على الرفاهيه بتاعت اهل الجنه لقاهم نظره وسرورا دانيه عليهم ظلالها ذللت قطوفها تذليلا يطوف على ولا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا كل وصف من اوصاف الجنه حس انك قاعد في مكان قمه الرفاهيه ما اشتقتوش يا جماعه ما اشتقتوش لمكان ما فيش فيه قرف ما فيش فيه ثلج ما فيش فيه حر ما فيش فيه معصيه ما فيش فيه كآبه ما فيش فيه خنقه ما فيش فيه توتر ما فيش فيه قلق ما فيش فيه حزن ما فيش فيه هم ما فيش فيه غل ما فيش فيه حقد ما فيش فيه قتل ما فيش فيه دم ما فيش فيه ظلم ما فيش فيه سجن اشتقتوش لمكان كل اللي فيه اطهار كل اللي فيه ابرار علو الهمه في الشتاء انا اللي انا عايزه باذن الله سبحانه وتعالى يعني آه آه يعني انت عايز تقدم طيب خلاص احنا هنقدم بقى وبعد كده ايه يعني في مشروع جميل كده ان شاء الله باذن الله نعرضه عليكم دلوقتي باذن الله بعد الاذان انتوا ما جبتولناش حاجه النهارده ليه انا انا عطشت صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى أما بعد آخر حاجة من علو الهمة في الوليمة الباردة وفي غنيمة العابدين علو الهمة في الأخوة يا إخواني في الله إن ما يبقاش أخوك بيموت من البرد وهو مسلم فقير وانت مش في دماغك الموضوع ده ومش في دماغك انك انت تسعى ليه وتسعى لخدمته حتى لو انت فقير تسعى لتجميع اموال ليه او بطاطين ليه عشان كده احنا معانا يعني مشروع الوقت باذن الله سبحانه وتعالى بيقدمه لينا دكتور محمد الشيخ جزاك الله خير بيقدمه لينا دكتور محمد الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه ان شاء الله باذن الله مشروع عن الاخوه في الشتاء او الاخوه بين المسلمين في الشتاء هو اللي يقدمه بنفسه بقى باذن الله سبحانه وتعالى
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد باختصار يا جماعة آه، شديد جدا المشروع اسمه اتقوا الزمهرير اتقوا الزمهرير زي ما انتوا سمعتوا من دكتور حازم في الدرس النهاردة يعني ايه الزمهرير ان في ناس كتير يا جماعة وممكن تلاقي من أبهاتنا وأمهاتنا ومن قرايبنا ناس كتير ما يعرفوش ان شدة البرد القارس اللي احنا فيه دلوقتي من زمهرير جهنم ونفس من آه، أنفاس جهنم وهكذا ومن الأقوال يا جماعة المؤثرة جدا اللي قالها ابن مسعود رضي الله عنه عن الزمهرير قال هو وادي في جهنم أو هو لون من العذاب لو ألقي فيه أهل النار يوما واحدا يقول يا رب اجعلنا في النار ألف سنة ولا نكون في الزمهرير يوما واحدا انتوا متخيلين يا جماعة ان آه، آه، سيدنا ابن مسعود ان سيدنا ابن مسعود بيحكي لنا ان اهل النار من شدة برد الزمهرير ده بيقولوا ان احنا يا رب حطنا في النار ألف سنة ولا اننا نبقى في الزمهرير ده يوم واحد فشوف قد ايه الموضوع صعب جدا والايام دي لازم تذكرنا بالموضوع ده فعشان كده يا جماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجه عام اتقوا النار ولو بايه يا جماعة ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فالزمهرير من النار فاحنا اسم مشروعنا يا جماعة اتقوا الزمهرير اتقوا الزمهرير ان احنا عاوزين قدر الامكان نتقي الزمهرير ده ولو ببطانية ولو بالحاف انتوا مش متخيلين يا جماعة كنا طالعين في قوافل قريب آه، خيرية لقينا قد ايه في ناس ما عندهاش سقف في بيوتها يا جماعة يا شباب عزكم الله ال- المطر الرهيب اللي بقى موجود ده حد فعلا في بيوت ملهاش سقف غير والله يا جماعة ان في ناس كتيرة جدا جدا ملهاش بيوت اصلا وعايشة في خيام وعايشة في حاجات صعبة جدا فاحنا يا جماعة ان شاء الله المشروع بتاعنا ان احنا هنحاول آه، نجمع آه، بطاطين والحفة ونوزعها ان شاء الله على الفقراء وهنساعد ان الشباب يوزعوا بنفسهم باختصار شديد جدا يا جماعة لما جينا بحثنا في موضوع الاسعار وارخص اسعار لموضوع البطاطين والالحفة كانت الخلاصة الاتي في المتوسط ان لقينا يا جماعة متوسط ارخص سعر لبطانية حوالي 50 جنيه ومتوسط ارخص سعر للحاف حوالي 100 جنيه ولما نقل يا جماعة آه، موضوع البطاطين اللي ب 50 جنيه السنة دي او الحاجات اللي بقى ارخص منها حاجة بسيطة للأسف السنة دي رديئة جدا جدا وانت ما ترضاش انك تحطها على نفسك ولا في بيتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ايه ما يحب لنفسه انا مش هقول لك يا عم البطانية الغالية ام 250 جنيه او مش عارف ايه او الحفي الغالي اللي انت حاطه في بيتك بس على اقل تقدير يا اخي لما انت هتشتري لاخوك حاجة او هتجمع تبرعات لاخوك الفقير في حاجة الناس سواسية كاسنان المشط يا اخي تبقى حاجة تدفيه حاجة لو انت اتغطيت انت بيها شخصيا تدفيك فللاسف يا جماعة الموضوع اللي هيبقى عايز يسترخص وخلاص ويشتري من البطاطين الرخيصة يعني انت لو اديت عشان الشخص يعني ي- يتدفى يعني حاجة بسيطة يبقى محتاج على الاقل بطانيتين انما احنا لقينا ان اللحاف اللي متوسط سعره 100 جنيه ده يا جماعة ده الحاف كويس جدا جدا والناس حتى في القافله الاخيره كانوا واخدين منه كميات وكان آه، كويس جدا ومعتدل فالفكره يا جماعه ان شاء الله ان عموما ده متاح وده متاح ولو حد عاوز يشتري بطانيات نظيفه بنلاقيها لقيناها انها بدات من بتبدا من 140 وانت طالع احنا هناخد على قدنا حاجه خالص عشان نجمع كميات على قد ما نقدر ان range سعر البطانيه حوالي 50 جنيه و range سعر اللحاف حوالي 100 جنيه ويا ريت يا جماعه نكتر اكتر موضوع اللحاف ده يا ريت نكتر اكتر من موضوع اللحاف اللي احنا طالبينه منكم يا جماعه آه، باختصار ثلاث حاجات ثلاث حاجات يا ريت تركزوا فيهم الحاجه الاولانيه يا جماعه هو التبرع المادي تجميع التبرعات والتبرع المادي خلاص ان احنا نجمع سعر الحفه وسعر بطاطين وانت بتقول للشخص بتذكره بكلام النهارده وباحاديث النهارده وبتقول له والله الاسعار كذا وكذا مش انت مثلا عايز 10 الحفه مثلا ب 1000 جنيه او 10 بطين ب 500 جنيه وهكذا او حد عاوز ينوع ما بين الاثنين فدي نقطه اولانيه وهي نقطه التبرع بالفلوس النقطه الثانيه يا جماعه لو حد هيشتري يقول والله لا يا عم الاسعار اللي انتوا بتقولوها دي ده انا في واحد معرفه انا اعرفه تاجر جمله مش عارف يقدر يعمل معايا واجب ده انا اجيب لكم مين ب- 100 بطانيه ولا 1000 الحف مش عارف ايه كويس جدا جزاك الله كل خير ساعدنا اشتري انت وهات لنا البطاطين والالحفه دي ان شاء الله واحنا ان شاء الله هنوزعها على الفقراء الحاجه الثالثه ان شاء الله ان آه، آه، آه، لو نعمل ده يا جماعه مشاريع تجميع الملابس المستعمله وتجميع الطعام والحاجات اللي احنا نعملها نعملها ليه ما نعملش يا جماعة مشروع تجميع البطاطين والألحفة الصالحة طبعا للاستخدام ولا تيمموا الخبيث منه تمسكون ولستم بأخذيه خلاص إلا أن تغمضوا فيه لا حاجة تكون صالحة للاستعمال خلاص بدل ما هي مدفية الدولاب تدفي بيها شخص كويس إن شاء الله الحمد لله لا احنا عايزين نجمع جامد إن شاء الله ف... فبدل ما هي احنا كلنا يا جماعة كل واحد هتلاقي إيه بيتدفى إيه مش ممكن آه، الشيخ احمد سلطان بعد اذنكم يا جماعه لو آه، آه، م- من الاداره معانا لو لو حد مؤقت هنجمع لحد وانا هجمع معاه ان شاء الله بعد الدرس ان شاء الله اه مفيش حد يا جماعه يجمع من النساء الوقت خالص مفيش حد يجمع عن النساء الوقت خالص انا عايز اختصر بس مش هقول فكره بسرعه هقول ايه سبل التجميع بسرعه اه احنا هنعمل رقم اه قدام المسجد يدوا له طيب هنحاول هنقول الموضوع دلوقتي طب يا جماعه احنا بنتكلم في النقطه الثالثه النقطه الثالثه اللي هي فكره ايه بص يا عم انا مش عايز ادفع فلوس وما بعرفش اجمع ومش ما اعرفش حد اشتري منه طب اعمل ايه في من الافكار كويسه جدا جدا كل واحد من الناس اللي قاعدين دلوقتي يا جماعه انت بتتغطى ببطانيه او لحاف معين بطانيتين يا عم ولحافين والله اكيد هتلاقي فوق الدولاب او جوه الدولاب او تحت السرير في بطانيه او لحاف قديمه خلاص وفي ناس عندها كتير كمان او تلاقي تحت سريرك وتحت سرير آه، والدك او والدتك والكلام ده يا اخي لو كل بيت من كل فرد قدامنا جاب لنا بطانيه واحده او جاب لنا لحاف واحد يا عم ان شاء الله كفرت والله بجد ممكن تنقذ حياه شخص من الموت كلنا لسه شايفين الخبر اللي كان في الاهرام عن محمد وقصته اللي كان مات في الشارع من البرد والناس ما قدرتش تنقذه ولا تقدر تعمل معاه حاجه يا جماعه فبجد انتوا مش متخيلين وانا حتى كطبيب انتوا مش متخيلين في كم مرضى فقراء قد ايه في هذه الايام من مرض مثلا اسمه myxedema او hypothyroidism اللي بيبقى عندهم هرمون الثايروكسين قليل او الناس اللي بيبقى عندهم امراض في الشرايين التاجيه انتوا مش متخيلين قد ايه يا جماعه البرد ده بيقتل ناس وناس كمان اغنياء مش مجرد فقراء يعني انا والدي انا شخصيا رحمه الله السنه اللي فاتت كانت في ليله شديده البرد المريض يا جماعه مريض القلب ومريض السكر والحاجات دي اللي بيبقى عنده مشاكل وتصلب في الشرايين البرد ده بيقتله فبجد انت ممكن البطانيه اللي انت تجمع فلوسها او انك تتبرع بيها ممكن ان شاء الله انك تنقذ حياه شخص من الموت وتذكر دايما ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا خلاص رقم أربعة لو حد عنده اماكن معينه يعرف احنا طبعا بفضل الله عشان تبقوا فاهمين ايه النظام بالظبط اه، احنا عاملين احنا طبعا اه، اه، اه، احنا فريق اسمه احنا شباب بنحاول ان احنا نعمل مشاريع قبل كده اه، خيريه ومشاريع اه، اه، اه، اه، دعويه و- وهكذا في صفحه على الفيسبوك اسمها احلى شباب صفحه على الفيسبوك عم- اسمها احلى شباب Facebook dot com slash احلى شباب بال English خلاص اه، وفي event معمول اسمه اتقوا الزمهرير event معمول على الفيسبوك اسمه اتقوا الزمهرير يا ريت ان انتوا يا جماعه تحاولوا تدعوا اكبر كم من الناس للموضوع ده عشان يشاركوا فيه طيب مكان التجميع فين في عندنا يا جماعه مكان في المنصوره آه، مكتبه الصفوه في المنصوره مكتبه مكتبه الصفوه في المنصوره دي في الشارع اللي قدام كليه الطب الشارع اللي قدام كليه الطب على طول اسمه شارع كليه الطب جنب TE Data اللي هو بتاع النت اللي احنا بندفع عنده النت مكتبه اسمها مكتبه الصفوه مكتبه الصفوه دي يا جماعه ان شاء الله احنا هنجمع آه، فيها لو حد عاوز يجيب آه، بطاطين او حد هيشتري ويجيب لنا او حد ان شاء الله هيعمل التبرعات وعشان يا جماعه طبعا ما يبقاش فيه اي مشكله في موضوع تجميع ال- الفلوس وانتوا بتجمعوا وانتوا مش بتجمعوا والحرج الامني احنا هنعمل اي تجميع يا جماعه بالتعاون مع الجمعيات الخيريه الرسميه سواء جمعيه خير زاد او هنحاول نستاذن آه، آه، آه، الناس من رساله والجمعيات اللي هتتعاون معانا في ان تبقى الحاجات بوصفات رسميه وكده ان شاء الله هننسق عليها يا ريت بس تتابعوا معانا على ال group طيب الناس اللي من بره المنصوره هنعمل ايه في رقم في رقم يا جماعه من فودافون هنحاول ان احنا ان شاء الله نعرفكم عليه لسه بس ما استقريناش عليه دلوقتي هنعرفه على ال page وهنستخدم خدمه Vodafone Cash خدمه فودافون كاش يا جماعه باختصار ان انت بتروح اي مركز لفودافون موجود في الق- في البلد اللي انت فيها وتقول لو سمحت انا عاوز اتبرع على الرقم الفلاني بمبلغ كذا عاوز اتبرع بالرقم الفلاني على آه، مبلغ كذا خلاص والمبلغ ده ان شاء الله هيوصل لنا وهكذا يا جماعه فده بالنسبه للناس اللي بره المنصوره والناس اللي جوه المنصوره قلنا مكتبه الصفوه ان شاء الله هنجمع فيها ولو حد عنده مكان للتخزين وعايز يساعدنا جزاه الله كل خير واحنا هنحاول برضه نستاذن مخازن الجامعات الخيريه لو احنا نجمع عن- عندها الحاجه الاخيره هنوزع ازاي بقى مبدئيا الناس اللي هنوزع عليها ان شاء الله دي ناس معمول عليها أبحاث اجتماعية يا جماعة ومعروف إنها مستحقة ومستحقة جدا كمان كنا في القافلة الأخيرة تبع جمعية رسالة كان في ناس فقراء من وجهة نظر أنا مش خبير كنت شايفهم إنهم محتاجين لقيت إن الناس أهل الخبرة في الأبحاث الاجتماعية قال لي لا بص ده زارعين كذا لا ده عندهم كذا مش عارف إيه فاللي عاملين الأبحاث الاجتماعية ناس متخصصة ومحترفة فاضمن إن فلوسك والبطاطيل اللي أنت بتعملها راحة ناس مش مجرد محتاجين دول الاحتياج نفسه بجد خلاص هنعمل ايه يا جماعه ان شاء الله بعد اسبوع اول ما هيتجمع معانا ان شاء الله اول 100 بطانيه او لحاف اول ما هيتجمع معانا اول 100 بطانيه او لحاف ان شاء الله يا جماعه باذن الله هنعمل ميعاد ميعاد خاص بالشباب وميعاد خاص بالبنات الميعاد الخاص بالولاد يا جماعه ان شاء الله هنجمع الشباب اللي عاوزين يساعدونا في التوزيع ان شاء الله وهم بنفسهم ان شاء الله هيوزعوا على الفقراء ويشوفوا البيوت بنفسهم عشان اللي كان اتحمس وجاب لحاف او خمس الحفه ويشوف الفقر بنفسه والحاجة بنفسه يعني ايه بيت ملوش سقف يرجع يجمع 100 لحد بعد كده ان شاء الله احنا خطتنا الاولانيه ان احنا نبدا باول 100 عاوزين بعد كده ان شاء الله 1000 لحد ما خلال اعوام ان شاء الله نجمع مليون بطانيه والحاف وبعد ما نكفي الاقربين اولى بالمعروف الناس اللي حوالينا خلاص واللي موجودين بعد كده في الصعيد وكذا وكذا وكذا لحد ان شاء الله ما لو في امكانيه لمحتاجين بعد كده ان شاء الله ممكن ان احنا نودي لهم يا جماعه ان شاء الله فقلنا صفحه على الفيسبوك اسمها احلى شباب خلاص وال event على الفيسبوك اسمه اتقوا الزمهرير وهنعرفكم ان شاء الله الرقم المجاني بالنسبه للاخوه اللي هيجمعوا هنا ان شاء الله سواء معايا او مع آه اخ أح... باشمهندس احمد آه سلطان وبالنسبه للنساء محدش يجمع من النساء فوق هو آه باشمهندس احمد سلطان هيبقى واقف بره بعد الدرس ان شاء الله عشان لو في حد من النساء هيتبرع وهنعرفكم ان شاء الله على رقم فودافون كاش ومكتبه الصفوه للناس اللي في المنصوره ان شاء الله هيبقى فيه هناك صندوق هنعمله ان شاء الله هنحط فيه التبرعات وقلنا كل حاجه ان شاء الله تبقى بشكل رسمي وجزاكم الله كل خير سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاك الله خير
ده انا اختنيت يا رجاله هات يا ابني هات هات السلام ميتينات ميات خمسينات احمدك يا رب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله آه عايزين حاجتين الحاجه الاولانيه معانا ثلاث مصاحف آه مين ياخد المصحف ده انت بتقول group ايه احلى حياه لا آه، page على الفيسبوك اسمها احلى شباب احلى شباب احلى شباب بيدج احلى شباب هي اللي عليها ال event ده آه.
على البيدج دي اه ال event اسمه اتقوا الزمهرير يعني طب اتقوا الزمارين ليه بقى يعني ما نجيب لا وفاهم الناس برضه نقطة مهمة برضه عشان الناس اللي بتقعد تشكك الأيام دي كده إن ده ملهاش أي علاقة باتجاه بأي اتجاهات سياسية ولا فلوس رايحة لاتجاه مش عارف إيه ولا أي الحاجات دي يا جماعه ان شاء الله ممكن تستخدم في دعم الاخوان المسلمين
ملهاش
ال- مين ياخد ال ال المصحف ده وينضم لفريق العمل مش مش يعني مش بس بقى ايه يعني يتبرع بفلوس ينضم ما شاء الله في فلوس اهي يا جماعه ده الموضوع كبر احنا خلصنا الوقت ما شاء الله كام بطانيه لحد دلوقتي وكام لحاف مين ياخد جزاك الله خير ما شاء الله احنا كده اه، اه، مي- فكرتني بزمان والله انا افتكرت ايام زمان اما نشتغل خيريه بقى ونرجع نشتغل تاني ونلم فلوس تاني وننزل للمرضى وننزل لليتامى وننزل المها- الملاجئ وننزل ايام الحراك الخيري كده في البلد شدوا حيلكم بقى يا اخوانا مين ياخد المصحف ده وينضم لفريق احلى شباب يشارك معاهم في التجميع باذن الله من خلال ال- ال- ال page بتاعه ال event ده ها و اللي يجيب مثلا 10 بطيخ ما هو بقى ينضم معاكم بقى انتوا تتصرفوا معاه انتوا توظفوه بقى اه، و- ويختم المصحف بالمره ها كلام رجاله خد يلا اوعى احلى شباب خلاص كده تريد مارك مين ينضم لاحلى شباب ها احلى شباب ينضم ويجيب لا ما هو هينضم وهي هي- هينضم جندي ما ينضم يعمل لايك وخلاص لا يجيب لايك يعني ايه أه، بقول لك
يا اخوانا ينضم يعني يبقى عضو عامل في جماعه احلى شباب يعني يجيب على الأقل خمس اللي الامير بتاعها دكتور محمد شيخ مفيش أمير
بس تبقى عضو عامل اوعى تبقى مجرد محب مريد خد- تختم المصحف هتختمه كمان خد. مين يا اخوانا انضم لفريق احلى شباب ها تاني ما تخافوش يا جماعه مفيش تنظيمات ولا حاجه إيه، في وقت لا احمد خالد لا بالله عليك تعهدات باللي يجيب هو معاكم احمد خالد معاكم الايه؟
استاذ احمد خالد معاكم احنا نطول احنا نطول احمد كده يعني نضمه شرف
ما اصل هو في طب واحد منكم بقى يتبرع للتاني ها بس انت انضميت خلاص انت اتدبست خلاص خد احمد قلبي يلا وهتختمه خد آخر آخر حاجة بقى يا إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى إن بمناسبة الغنيمة الباردة التنبيه على صيام 13 و14 و15 قال لهم يوم إيه؟ اتنين وتلات واربع اتنين وتلات واربع يبقى 13 و14 و15 يوم ايه اتنين وتلات واربع نزلوا واعملوا event على الفيسبوك على ال pages بتاعتكم و... وايه واعملوا ورق على المساجد حسسوا الناس كده بحراك ايماني بحراك تعبدي باذن الله سبحانه وتعالى 13 و14 و15 اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهد قلوبنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا في صنع الخير لكل خلقك اللهم استعملنا في الدعوة إليك اللهم استعملنا في الجهاد في سبيلك اللهم استعملنا في نشر سنة نبيك اللهم است- استعملنا في وصل صف الملتزمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم لا تستبدلنا اللهم ارحم إخواننا الفقراء اللهم يا ربنا ارحم إخواننا الفقراء اللهم ارحم إخواننا في سوريا من برد الشتاء ومن ظلم الظالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أذن لدينك أن يسود وأذن لشرعك أن يقود وأذن لكتابك أن يحكم إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك